الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على إمامنا وشفاعنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة وأعتذر عن الأسبوع الماضي حيث كانت ظروف ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما وكما تعودنا بنبدأ آه، لقائنا بالدعاء لمرضى المسلمين بندعو الوالدي والأخت هدى المصري الأخت سر المصري شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني الأستاذ ياسر الهواري الحاجة سعاد عفر بنتنا الغالية براءة آه، الدكتور محسن المسيري الأستاذ عادل عبد الوهاب الطفل مريم هشام والأستاذ ربيع صقر ووالدة أخويا وحبيبي الأستاذ رضا شبل والأستاذ سليمان أبو صروحة والاستاذ شريف سيد حبيب وهناء محمد السيد وبيوم الصاوي وسميه احمد عوض والاستاذ محمود الهواري وخميس ابو المجد وعمر حسن شبيب ومحمد المشد ووالده الاستاذ محمد المدني وسعيد احمد علام وام سيد والحاجه ام مجاهد وجميع مرضى المسلمين اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم ندعو موتى المسلمين وندعو والدتي الله يرحمها رحمه واسعه والده الاستاذ عصام حجازي والده الاستاذ سليمان محمد والحاجه سميه البنبي وحما الاستاذ حمدي السيد الحاجه سعاد محمود غياض الاخت احلام محمود مناع والحاج عبد المنعم وعمة الأستاذ محمد حسن وخال الأستاذ محمود شعبان والطفل أنس طاهر سرور وجميع موتى المسلمين أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم وسع قبورهم ونور قبورهم واج- واجمعنا معهم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على حوضه لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم آمين حقيقة بشكر إخواني وأحبابي من أهل سيناء وعلى وجه الخصوص إخواننا في مدينة الشيخ زويد آه، آه، كان عندنا محاضرة هناك آه، في آه، مدينة الشيخ زويد يوم الجمعة اللي فاتت والحقيقه كان لقاء جميل جدا واستقبال استقبال رهيب يعني جميل ما شاء الله واخوه افاضل واحباب وبشكر طبعا الاستاذ علي سعد رئيس قناه الناس انه يعني آه، طلع معنا جروب التصوير آه، الجميل ربنا يبارك فيهم جميعا آه، بشكرهم واحد واحد الحقيقه يعني ان جم وتعنوا مشقه السفر آه، مسافه طويله جدا طبعا لحد ما جم هناك وصوروا اللقاء وان شاء الله يعرض على قناه الناس قريبا ان شاء الله ربنا يجمعنا واياكم على خير قبل ما نبدا حلقه الليله دي عايز بس يعني اقول حاجه صغيره كده يا جماعه في عجاله سريعه و- و- وبالله عليكم يعني ايه عايز بس القلوب كده يعني تنفتح لهذا الكلام يا جماعه الخير حبايب قلبي ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين المشكله اللي دايما بنثيرها وبنقول مشكله التليفونات تليفونات الدعاء آه، يا جماعه في دعاء عليهم ضغط جامد جدا وفي دعاء الحمد لله الدنيا عندهم رايقه شويه فالدعاء اللي عليهم ضغط جامد مش عايزين نضغط عليهم اكتر من لازم وعايز اقول حاجه ظاهره خالص انا والله العظيم اقسم بالله العظيم وانا بقول انا خادم لكل مسلم وانتوا عارفين محبتكم في قلبي قد ايه لكن انا بين امرين بين ان انا امارس دعوتي ليكم و- و- وافضل اجهز واحضر دروسي و- وانا بهتم جدا بتحضير دروسي يعني يعني استحي ان انا اطلع على الشاشه اقول لكم اي كلام وخلاص وامشي اما كنت اكون محضر درس كويس جدا ومحضر عناصر كويس وخرج احاديثه ومظبط الماده العلميه اللي بقولها ما اطلعش ابدا اقعد في بيتي احسن لي فده بياخد وقت يا جماعه تحضير الدرس بياخد من سبع ساعات ل 10 ساعات تحضير وشوف لما يكون في اكتر من درس وفي مثلا كتب بعملها او غير ذلك فانا بين بين نارين بين ان انا امارس الدعوه واترك التليفون و- و- وغيري من اخوان الدعاء يكفونا من مساله التليفونات واما ان انا امسك التليفون ليل ونهار وخلاص آه، ما احضرش دروس وحقيقة حصل موقف معايا ايام ما كنت بدي درس زمان في مسجد العزيز وكان ضغط التليفونات جامد جدا وكنت ارد أو- يعني قدر استطاعتي وانا يعني ال- ال- المشكله اللي يعني انا بشكو الى الله سبحانه وتعالى مش لحد يعني ان انا عندي مشاكل في, في الاحبال الصوتيه كان طلع لي فيها ورم اكتر من مره وتعالجت مره واثنين ودي الثالثه و- وعلاجها ال- النهائي ان الدكتور قال لي علاجك تسكت علاجك ان انت لا تدي دروس ولا تتكلم ولا ت- تتعامل مع التليفون ده خالص من لا من بعيد ولا من قريب وتقعد ساكت لمده سنه او سنه ونص وتتعالج في قسم التخاطب في اي مستشفى من مستشفيات الصوتيات وكده لعلاج التخاطب وما تتكلمش خالص قلت له ما اقدرش اسيب الدعوه قال لي خلاص يبقى تسيب التليفون فانا مخير بين امرين بين اني آه، اتكلم في التليفون و- وبعدين انا حتى ح- حسبت كده عدد ال- المكالمات اللي بتيجي يوميا وبترن على التليفون عندي اقسم لكم بالله ما بيقلش عن 2000 مكالمه يوميا وما بيقلش عن 700 رساله يوميا خدوا بالكم طب انا هرد على كم مكالمه انا لو رديت حتى على 40 مكالمه 40 من 2000 ال 40 دول هياخدوا وقت قد ايه هياخدوا وقت معايا 10 ساعات 10 ساعات رد مين يتحمل انه يرد 10 ساعات مره سالت واحد بيقول لي ايه بيقول لي ما بتردش على التليفون ليه قلت له طب انا هسالك سؤال انت تقدر ترد على كم مكالمه قال لي والله انا اربع مكالمات صوتي بيوجعني قلت له طب انا لما يكون بيجيني 2000 مكالمه في اليوم ارد على كم مكالمه قال لي لا يقفل احسن واخد بالك فالشاهد في الموضوع إيه، انا بقول الكلمه دي عشان في حاجه يعني جايه مهمه جدا يعني فحصل موقف عجيب جدا انا طبعا ايه إيه، كنت بغير ت- زي اي حد بيغير تليفوناته وكده إيه، عشان اقدر حتى اتواصل مع اسرتي حتى اطمن على والدي اطمن على اخواتي اطمن على زوجتي واولادي فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان ان ان في نظام لبعض الشركات ان هو يديك الشريحه وبعد ثلاث شهور لا قدر الله لو انت ما استعملت الشريحه ديت من غير ما يرجع لك ولا ينزل لك ولا يقول لك يروح ساحب الشريحه دي قافلها وبعد شهر يعرضها للبيع ياخدها واحد تاني فانا فوجئت ان الناس بيكلموني بيقولوا يا شيخ محمود وده يعني شر البلايا مضحك شيخ محمود في ناس بتنتحل شخصيتك كتير جدا وناس بترد على التليفونات آه، بح- انا بدايه انا بستقبل رسائل ما بردش على التليفونات فعلا انا ما بردش غير يعني بطمن على بس اسرتي ووالدي واخواتي وزوجتي واولادي غصب عني والتواصل مثلا مع مخرج عشان معاد برنامج او غير ذلك لان ظروف صوتي ما تسمحش لكن بستقبل رسائل الناس وكل رساله بتجيني بقراها والله العظيم بقراها على التليفون اللي اخره ثلاث خمسات بقرا كل رسائل والله وب... واللي عايز دعاء بدعي له واللي يعني يعني سبحان الله ما بتاخر عن اي رساله واللي اقدر ارد عليه برد اللي ما اقدرش ما... يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاللي حصل ان واحد بيقول لي ده في ناس بتنتحل شخصيتك و... وبيردوا على خطوط التليفونات القديمه بتاعتك اللي هي الشركه باعتها باسمك فانا بيني وبينك انا ايه في الاول يعني ما صدقتش قلت مين هينتحل شخصيه ناس يعني وكده و- فالمهم ايه انا معايا التليفونات كانوا سبع ارقام سبع تليفونات سبع خطوط فبدات اتصل من تليفوني على السبع خطوط ديت فكانت المفاجاه الجميله الايه ال- ال- المبهجه وفي نفس الوقت المحيره يعني فاتصلت السلام عليكم لقيت واحد بيرد علي بيقول لي وعليكم السلام فقلت له آه، الشيخ محمود المصري قال لي ايوه يا فندم انا الشيخ محمود المصري حضرتك مين قلت له والله انا شكيت في نفسي بصراحه يعني هو انا محمود المصري ولا هو محمود المصري اكونش انا الدوبلير بتاعه انا مش واخد بالي يعني انا شكيت ان انا مش انا يعني واخد بالك فالمهم ايه فاتصلت بالتاني آه، السلام عليكم الشيخ محمود موجود فقال لي هو مش موجود هو جاي كمان شويه قلت له طب هيجي امتى قال لي كمان شويه كده كلمه قلت له ماشي حضرتك مين قال لي انا ابن عمار قلت له ما شاء الله عمار عندك كام سنه قال لي 25 سنه قلت له ما شاء الله 25 سنه ده انا اللي اعرفه ان عمار اصغر من كده قال لا لا لا هو 25 سنه قلت له طب جزاك الله خير اتصلت بالثالث السلام عليكم وعليكم السلام شيخ محمود موجود قال لي جاي بكره آه مين معاه قال لي انا السكرتير بتاعه ففوجئت فعلا الكلام مظبوط سبع ارقام ناس بيردوا على التليفونات باسمي فانا بقول يا جماعه آه، اللي انا م- يعني اي حد يرد عليكم في تليفونات ايا كان هذا التليفون وانا بقول والله وعلى الهوى بقول اي حد يرد عليكم على التليفونات يقول لكم انا الشيخ محمود المصري اعرفوا ان هو انسان غير صادق لان انا غصب عني لظروف صوتي ولظروف الدعوه اللي بقدمها لكم والله انا ما بردش على التليفونات وانما برد على رسائل فقط فاي حد يرفع سماعه التليفون هو طبعا التليفونات السبعه ديت التليفونات السبعه دي كلها الان آه، يعني يعني تمت مراقبتها من مباحث تليفونات ويعني شبه يعني يعني شبه تعمل لهم قواضي او هي تعمل لهم قواضي حاجات زي كده ان دي انتحال شخصيات يعني ما ينفعش ايه ان حد ينتحل شخصيه حد الشاهد في الموضوع ان انا بقول الكلمه دي عشان اوجه رساله لاخواني واحبابي في شركه فودافون اخواني واحباب شركه فودافون انا مش بقول الكلام دوت من باب النقد ليهم ولا القدح بالعكس دول ناس انا بحبهم وبحترمهم واوقرهم جدا جدا وان كنت بلوم عليهم ان ما ان هم ما بيسمحوش لاي انسان في الكون ده كله انه يوصل لاي مسؤول في شركه فودافون ليه ليه ما تسمحش ان حد يوصل ام اس افرض في شكوى تخص الشركه وممكن تهدم الشركه وممكن تؤثر على سمعه الشركه ليه انت بت- بتوجه موظف صغير وت- ويقول لك ممنوع توصل اي مسؤول كاننا بنتعامل مع جهاز مخابرات او جهاز امن دوله او جهاز او غير ذلك فاحنا بنقول لاخواننا واحبابنا في شركه فودافون يا جماعه الخير ربنا يبارك فيكم انتوا ناس افاضل وانا واحد من الناس والله من يوم ما تعاملت مع المحمول اللي ربنا يسامح بقى اللي اخترعه يعني بقول من يوم ما تعاملت مع المحمول فانا انا وانا ما بستعملش غير خطوط فودافون ومش بعمل لكم دعايه بس انا بقول انتوا ناس محترمين لكن في نقطه من باب النصح وانا بقولها على الفضائيات ليه النصح ده لان انا مش عارف اوصل المسؤول عندكم اصلا يعني انا عمال بتكلم رغم من احترام الناس لينا وحب الناس لينا الا ان ما حدش سمح لنا ان احنا نوصل لاي مسؤول عشان نكلمه فانا بقول هذا الكلام لعل وعسى مسؤول من مسؤولين الشركه يكون قاعد قدامي دلوقتي بقول لو سمحت من باب الذوقيات اللي نتمنى انها تكون موجوده بين المسلمين رجاء يا اخواني واحبابي حضرتك بتبيع شريحه لاي انسان ايا كان مسلم يهودي نصراني ايا كانت ملته انا ماليش دعوه بالموضوع ده انا ليه دعوه انت بعت الشريحه لواحد عشان يستعملها أفت- افترض ان هو لم يستعمل هذه الشريحه لمده شهر اتنين تلاته اربع شهور لاي عدد من الشهور حضرتك مش منتفع من عدم انتفاعه من الشريعه دي من الشريحه ديت آه، بكل بساطه وبكل ذوقيات وانا عارف ان انتوا ناس اهل ذوق وناس افاضل وناس اصحاب اخلاق وانا واثق ان انتوا هتستجيبوا لهذه الدعوه من اخوكم الصغير ابعت رساله لهذا الانسان على الشريحه بتاعته مش هكلفك حاجه وقول له لو سمحت ان كنت هتستعمل الشريحه فاستعملها وان كنت مش هتستعملها فهنضطر ان احنا نغلق الشريحه ديت خلال شهر من هذه الرساله وبعد كده الشريحه دي هتروح لواحد تاني هيشتريها لو المساله مش فارقه معاه خلاص هيقول لك انا مش محتاج الخط بيع الشريحه واديها لاي حد تاني طيب لو شخصية عامة رجل مثلا وزير راجل وغ- رئيس وزارة آه، رئيس راجل, راجل آه، آه، داعية مشهور راجل آه، مطرب مشهور م- لاعب كورة مشهور هيقول لك مثلا لا طب حضرتك آه، ما تقفلش الشريحه وانا ممكن ادفع مثلا ايجار للشريحه ديت سنويا مثلا وانا عارف ان ده موجود عندكم بس ما بتبعتوش برساله هو لازم هو يخش ويبحث عن الخدمه ديت ومش كل الناس بتبحث عن الخدمه دي ومش كل انا واحد من الناس ما كنتش اعرف ان في الخدمه ديت ف... فمش كل الناس بتعرف ان في خدمه دي يا جماعه ابعت رساله اخويا حبيبي آه، لمسؤول في شركه فودافون او اي شركه تانية يعني ما- بس انا بخص فودافون لان دي انا بتعامل معاها فابعت رساله للانسان دوت قول له حضرتك هنسحب الشريحه خلال شهر فهو لو كان المساله مش فارقه معاه خلاص هيسيب الشريحه تتسحب ولا لوم عليكم ابدا لان انت بعت له رساله وهو لو كان هيستعمل الشريحه بيقول لك لا خلاص انا هستعملها فبيبتدي يستعملها او يبتاع يدفع اشتراك سنوي مقابل ان الشريحه دي تبقى باسم هذا الانسان يبقى احنا كده لا ضرينا نفسنا ولا ضرينا الناس ولا ضرتني انا كعميل بتعامل معاك ولا تفقدني الثقه فيك يعني انا النهارده لما يكون سبع خطوط باسمي وانا راجل شخصيه عامه معروفه في العالم كله لما يكون سبع خطوط باسمي وناس بيردوا بيردوا على التليفونات باسمي ومنهم آه، فوجئت ان واحد منهم بيرد على ناس بيشتمهم يعني دي دي من ضمن الع- العجب العجاب ان انا اتصلت بواحد فبتكلم معاه فبدردش معاه بقول له حضرتك الشيخ محمود قال لا يا الشيخ محمود فقلت له بس صوت حضرتك متغير فراح شاتم وقلل ادبه وبعدين انا فوجئت الناس قالوا لي ده فعلا في ناس منهم بيشتموا بيشتموا باسمك فطبعا هذا الكلام يا جماعه اخواني واحبابي في شركه فودافون انتوا ناس افاضل وناس اهل خير واهل فضل وهتستجيبوا لهذه الرساله اللي ببعتها لكم على الفضائيات مش من باب التشهير ولكن انا مش عارف اوصل اي مسؤول عندكم فلا بد ان الرساله دي توصل فيا جماعه الخير الله يبارك فيكم حطوا النظام ده عندكم ودي حاجه ذوقيه تشكروا عليها وانا بشكركم عليها ويوم ما تعملوها انا هطلع بنفسي في درس والله واوجه لكم شكر خاص لهذه الشركه اللي انا بحبها وما بتعاملش غير معاها والله فابعتوا رساله زي ما قلنا يا جماعه علشان تحذروا الناس من ان الخطوط هتتقفل هتتنقل لاسم فلان هتتنقل لفلان او لاي حد فرجاء عشان الناس تحافظ على خطوطها وعلى آه، سريتها ودي الخطوط دي بتبقى اسرار ما بين الناس واحنا ما كناش نعرف ان الخط لما بيتقفل بيتباع لحد تاني واذا بينا نفاجئ بان الخطوط بتاعتنا كلها يتباع والكلام ده مش شكوتي انا لوحدي شكوتي انا وسبعه من الدعاه ناس بتتكلم باسمائنا يعني سبعه من الدعاه كلمتهم في الموضوع ده قالوا لي احنا نفس الحكايه بنعاني من ان احنا عندنا عشرات الخطوط ناس بتستعملها وبيردوا على الناس باسمائنا ف- آه، ف- فربنا يبارك فيكم يا رب العالمين دي كانت رساله لاخواني واحبابي ربنا يبارك فيكم وهذا ليس من باب الدعايه لكن من باب يعني النصح لاخواني واحبابي طيب نخش في موضوعنا النهارده تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم اتكلمنا في الحلقه الماضيه يا جماعه عن بعض مشاهد العصاه قلنا واحنا طالعين من قبورنا قلنا فجأة لقينا واحد بيخرج من قبره كده كالمصروع ده مين ده يا جماعة ده أكل الربا ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الله أكبر التاني فجأة طلع من قبره أعمى ده مين دوت ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى واحد ثالث واحنا بقى بختصر الموضوع عشان نشوف ال- ال- المشاهد اللي فات ونكمل على طول مشاهدنا النهارده واحد ثالث خارج من جوفه نار واطفال عمالين ماسكين فيه واطفال تانيين بيدفعوه ده مين دوت ده اكل مال اليتامى ربنا يا رب يعافينا ويعافيك يا رب العالمين واحد رابع آه، خارج وفي ايده كاس خمر ده مين ده ده واحد مات وهو بيشرب خمر ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين واحد خامس واخد واحد وماسكه كده خانقه وواصل بيه الى عرش الرحمن سبحانه وتعالى والراجل ده يعني جسمه عمال بيسيل دم ده مين ده المقتول بياخد بياخد القاتل لحد ما يوصل لعرش الرحمن ويقول له يا رب سل هذا فيما قتلني ده قتلني ليه واحد سادس وشه اسود ده مين ده تارك الصلاه ده اللي ما بيصليش ربنا يحفظنا يحفظكم يا رب ويبيض وجوهنا يا رب العالمين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ربنا يبيض وجوهنا يا رب العالمين رقم سبعة واحد طالع من قبره وحوالينه تعبان ملفوف كبير جدا عليه ملفوف على جسمه عمال بيلدغ فيه والتاني ال- الابل عماله بتضربه وعماله بتعضه والتالت واحد الابقار وال وال وال وال والاغنام عماله بتنطحهم واحد الاموال بتاعته اصبحت كالصفائح الايه الملتهبه بالنار وعماله ب- يعني ايه عايزا بها بيختم بها أو إيه او يعني ايه يعني بيختم بها في جبهتي وفي جنبي وفي ايه وفي ظهري ده مين ده ده مانع زكاه المال والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون آه، رقم ثمانية واحد مبعوث يوم القيامة طالع من قبره كده آه، هو هو يعني هو هو رجل شكله رجل لكن في حجم النمل الصغير حجم ده مين ده؟ ده المتكبر يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر الذر اللي هو النمل الصغير قوي شوف ده يطأهم الناس بأقدامهم ربنا يعافينا ويعافيك يا رب من الكبر رقم آه، تسعة واحد طالع في رقبته ايه لجام من النار لجام من النار ده مين ده كان متعلم العلم وكان يكتم العلم سواء علم شرعي او علم دنيوي ينفع به المسلمين رقم عشرة واحد طالع برضه وشه اسود خالص ده مين ده ده الانسان الكذاب وخصوصا اللي بيكذب على ربنا وبيكذب على نبينا صلى الله عليه وسلم ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين رقم 11 واحد طالع وليه ضوافر من النحاس وعمال بيخمش وشه و- وصدره ده مين ده ده اللي بيغتاب المسلمين وبيجيب سيرتهم والنهارده الغيبه يعني اصبحت فاكهه المجالس ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين اصبحت فاكهه المجالس ف... ورقم 8 واحد طالع وفي ارض على ارض المحشر وجسمه مايل كان عنده ربنا عافينا وعافيكم شال النصف ده مين ده ده كان متجوز اثنين او ثلاثه او اربعه وكان ما بيعدلش بين ازواجه فيجي يوم القيامه شقه مائل واحد اخر اخر واحد واحد طالع ليه لسانين من نار لسانين من النار ده مين ده ده اللي كان ليه وجهان في الدنيا بيعامل ده بوجهه ويعامل ده بوجهه بميت وش ويعني ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين تعالوا نكمل رحلتنا الدار الاخيره وما ننساش الشعار بتاعنا وماذا اعددت لها من ضمن المشاهد العجيبه اللي وقفت عليها في رحله الدار الاخيره واحد طالع او واحده طالعه يعني ايا كان واحد طالع وليه لواء مرفوع مرفوع مكتوب عليه الغدره بتاعته غدر بفلان غدر بعلان غدر بسين من الناس ده مين ده ده الانسان الغادر قال صلى الله عليه واله وسلم ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان يبقى إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان اللي غدر بزوجته بعد ما صبرت معاه العمر كله هيترفع له لواء انه غدار واللي غدرت بزوجها بعد ما كبر في السن وراحت عشان تتجوز شاب وتعيش حياتها وتتمتع هيبقى مرفوع لها لواء ان هذه غدرت فلانه بنت فلان واللي غدرت بابوها وامها وراحت صاحبه زميلها في الجامعه هيترفع لها لواء يوم القيامه اخت هيترفع لها لواء بان هي غدرت فلانه بنت فلان واللي غدر بصاحب العمل وخانه و- واتعلم منه الصنعه وراح عشان ينافسه بشكل غير شريف واللي غدر بشريكه واللي غدر واللي غدر واحنا عايشين في زمان الغدر حقيقه انا مش بنظر لل- للدنيا اللي احنا عايشينها نظره سوداويه لكن بنظر نظره واقعيه شوفوا الواقع اللي احنا بنتعامل بيه النهارده احنا محتاجين ان احنا نعيد حساباتنا في تعاملاتنا مع بعض بجد بجد احنا بجد محتاجين اقسم بالله العظيم محتاجين نجدد يعني يعني ايمانياتنا في التعامل مع بعض الغش اللي ما بيننا الان والكذب اللي ما بيننا الان والنفاق اللي ما بيننا الان والرياء اللي ما بيننا الان والغش والغدر وعدم الوفاء بقت سمه من سمات العصر بقى عادي جدا جدا ان واحد يغدر بيك يقول لك عادي ده الطبيعي يعني فاهم ازاي بقى عادي جدا واحد يكذب عليك يقول لك ما الناس كلها كذابه طبعا الناس كلها مش كذابه يعني في ناس ناس افاضل برضه وناس صادقين بفضل الله سبحانه وتعالى آه، واحد غشك وخدعك يقول لك عادي ما هو ده الاصل ان انت ايه يا تتغش يا تتخدع يا اما تغش او تخدع فالموضوع بقى حاجه بقى حاجه مزعجه قوي واخد بالك فخد بالك من حاجه ان اللي هيغدر باي حد هيترفع له لواء يوم القيامه هذه غدره فلان ابن فلان بعد كده من ضمن المشاهد وانت طالع من القبر هتلاقي واحده طالعه عليها سربال من قطران ودرع من جرب ده مين ديت دي النائحه النائحه اللي لما مات جوزها فضلت بقى تصرخ وتصوت ويا سبع ويا جمل واللي جيب لي النحاس بالشيء الفلاني واللي عملت واللي سويت واللي ما حرمتيش لا من الكب- لا من الكبده ولا من الكلاوه ولا من الكفته ولا مش عارف ايه واللي كنت كل يوم خميس بتاكلني كباب و... انت عارف بقى في ستات يعني ايه ما بتفتكرش الاكل غير عند الموت يعني يا حبيبي اللي كنت مشبعني كوارع كده يعني فالمهم ف... وطبعا ممكن بقى يكون آه، حاجه كلاس كده يا روح قلبي اللي كنت مشبعني بيتزا هوت وحاجات كده يعني فاهم ازاي؟ فشايف الموضوع ان ايه ان ال- اللي بتعمل كده اللي بتنوح عند القبر بالمنظر ده وبتنوح على زوجها وتشق هدومها و- وتضرب وشها بال- وتلطم وجهها ديت دي يوم القيامه تبعث يوم القيامه النائحه ان لم تتب يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال ان لم تتب قال صلى الله عليه وسلم النائحه والحديث رواه مسلم النائحه ان لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه عليها سربال من قطران ودرع من جرب يا الله طب هو البكاء حرام ولا مش حرام يعني لو حد مات ربنا يا رب يبارك في يعني في اهالينا يا رب واولادنا يا رب العالمين لو حد مات مات له حد وبكى عليه هل حرام لا مش حرام وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بكى عندما مات ابنه ابراهيم وقال كما عند البخاري إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وده الحقيقة كانت عملت إشكالية عند بعض الناس لما لما الفضيل بن عياض وهو رجل تابعي جليل لما مات ابنه علي هو دخل بيته فتعطر ولبس اجمل حله وخرج وهو مبتسم فالناس قالوا له يا أبا علي أفي مثل هذا الموطن قال إني أردت أن أرغم أنف الشيطان إن الشيطان أراد أن أنا أعترض على قدر الله سبحانه وتعالى فأردت أن أرغم أنف الشيطان فبعض تلاميذ الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة الموضوع بالنسبة لهم عمل مشكلة طب إزاي النبي بيبكي وإزاي الفضيل بن عياض لم يبكي وكان راضي جدا جدا يعني هل الفضيل بن عياض أرضى بقضاء الله من رسول الله حاشا لله طبعا فراحوا للإمام ابن تيمية فالإمام ما شاء الله إمام علم فقالوا له يا امام يعني إيه ال- الرسول عمل كذا عمل كذا صلى الله عليه وسلم والفضيل بن عياض عمل كذا فقال لهم ص- آه، الامام ابن تيميه قال لهم شوف بقى شوف بقى ال- العلماء العالم عالم قال لهم ايه حال رسول الله افضل حال وهدي النبي هو افضل الهدي او خير الهدي خد بالك ففي مثل هذا الموطن القلب بيحتاج عبوديتين عبودية الرحمة وعبودية الرضا عبودية الرضا وعبودية الرحمة الاثنين لازم يكونوا في الموقف ده بالذات فالنبي عليه السلام قلبه استوعب العبوديتين خد بالك قال ايه ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزونون لمحزونون دي عبوديه ايه الرحمه ولا نقول الا ما يرضي ربنا دي عبوديه الرضا جميل خد بالك بقى الفضيل بن عياض قلبه لم يتسع الا لعبوديه واحده اللي هي عبوديه الرضا فعشان كده الامام ابن تيميه قال لهم وهدي رسول الله خير ايه؟ خير الهدي وحال رسول الله خير حال صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا نشوف من ضمن المواقف العجيبه جدا اللي هنشوفها يوم القيامه واحنا خارجين من القبر. واحد جاي يوم القيامه بيحفر في الارض لحد ما يوصل سبع ارضين واحد جاي يوم القيامة بيحفر في الأرض حتى ما يوصل سبع أراضين ثم يخسف بهذا الرجل ده مين دوت ده اللي بيغصب الأرض اللي بياخد أرض الناس بغير حق ودي منتشرة قوي قوي في أماكن الأرياف يبقى واحد عنده أرض وفي حدود بينه وبين جاره والحد اللي بينه وبين جاره عاملينه بحديد كده مغروس يوم يجي بالليل يقوم محرك الحديد دوت متر ناحية أرض جاره فيكون خد من أرض جاره متر وفاكر إن هو كده شاطر وناصح وإن هو كده قدر ياخد يعني حاجة ما يعني إيه بالفهلوة هو لو واخد باله ده الشبر الواحد هيؤاخذ عليه يوم القيامة إيه الدليل على كده؟ يقول صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين والنبي لم يحدد قال إيه من أخذ من الأرض إيه شيئا أي حاجة والله لو خدت حتى حفر التراب من أرض جارك بغير حق يخسف بالإنسان إلى سبع أرضين عشان إيه يعني يعني يبقى عندك مثلا آه، أربع خمس فدادين عشر فدادين خمسين فدان وفي ناس عندها بال300 والألف فدان ويجي يطمع في متر من عند جاره ليه؟ يعني هو المتر ده هيزودك ايه في النهاية الألف فدان اللي عندك دولت يوم ما هتموت هتت هتدفن في 3 4 متر وهتسيب الألف فدان فمالك ما قدمت ومال الورثة ما أخرت يقول صلى الله عليه وسلم أيما رجل ظلم شبرا من الأرض خد بالك شبر بس من الأرض كلفه الله تعالى أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس حتى يقضى بين الناس وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا ظلما أي شيء ظلم جاء يوم القيامة يحمل ترابها إلى أرض المحشر يا خبر أبيض طب ده اللي خد شبر بقى من الأرض يجي يوم القيامة طالع من القبر شايل التراب بتاع الشبر ده طب واللي خد متر هيجي يوم القيامة طالع من قبره شايل متر تراب شوف بقى متر تراب بقى لسبع أرضين شوف قد إيه طب واللي خد فدان واللي سرق 100 فدان واللي خد قرية كاملة هيشيل ازاي ده شوف المشكلة عاملة ازاي فما تفرحش ما تفرحش ان انت بتعمم الناس وتلبسهم السلطانية وبتاخد الارض من فلان وتضحك على فلان وتتجبر على فلان وتقول له بسلطتي و- وقدرتي وقوتي اقدر اعمل واسوي وما كنتش تديني الارض ديت هعمل فيك واسوي في رب وفي يوم هتقف فيه بين ايدين ربنا وهتتسأل عن كل ده وما تفرحش باللي انت بتجمعه لان يوم القيامه فعلا الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. من ضمن المشاهد برضو الغريبه جدا يا جماعه واحد جاي يوم القيامه متسلسل بسلاسل من حديد ده مين دوت؟ دول المجرمين المجرمين اللي نشروا الفساد في الارض المجرمين اللي اذوا الناس ودمروا الناس واذوهم في صحتهم وعافيتهم يعني انا عايز اتخيل كده العقاب اللي ممكن يحصل للرجل اللي كلنا عارفينه وانا ما بحبش اذكر اسم حد اللي تعاقد مع اليهود علشان يرمي سموم في اراضي المصريين و... ويملى الارض كلها بالسموم سرطانات وال... ال- ال- وال... والفشل الكلوي و- معلش خليني في الكلمتين دول عشان بس بعيد على دي آه، الفشل الكلوي والفشل الكبدي والكلام ده كله والامراض البشعه اللي انتشرت بين بين الناس النهارده في ارض مصر كل ده بسبب ان واحد خد كميه ملايين لا تخطر على قلب بشر ويحطها في الخزانة بتاعته في مقابل إن يرمي سموم في الأراضي الزراعية بتاعة الناس الغلابة المصريين لحد ما انتشرت الأمراض في مصر انتشار هجوم شرس يا جماعة في مصر هنا على السرطانات السرطانات دي كنا نسمع عنها في الثمانينات أقسم بالله العظيم يا جماعة كأننا بنسمع عن حاجة عن غول عن الفك المفترس الآن تسمع أن فلان أصيب بالسرطان بالكانسر والله العظيم كأنك بتسمع أن واحد أصيب ب- بأنفلونزا من كتر انتشار الأمراض كل دوت علشان خزانة رجل أسأل الله عز وجل أن يعامله بعدله ويقدر ربنا سبحانه وتعالى إن الرجل دوت الرجل ده اللي زرع السرطانات في أرض مصر زوجته ماتت بالسرطان تخيلوا سبحانك يا رب يعني لفت الدايره وجت عليه هو مع ان اكله وشربه كل يوم ما بيجيش غير من باريس يعني كل يوم اكله ثلاث وجبات بتجيله بطياره مخصوص من باريس والميه من باريس ما بيشربش من مصر هنا ولا بياكل من مصر لانه خايف لان هو زرع السرطان في مصر بياكل من بره ويصاب وتصاب زوجته بالسرطان وتموت بالسرطان انا بقعد استغرب كده بقول للراجل ده اللي ملا ملا ملا يعني خزانته بالاموال الحرام ديت واتفق مع اليهود ضد المصريين الغلابه وملا الارض بال- بال- بالبذور السرطانيه والفيروسات السرطانيه والافات السرطانيه دي كلها والناس كلت واصيبت بالامراض وانتشرت الامراض بين المصريين انتشار انتشار عجيب جدا جدا ربنا يعافينا ويعافيكم لدرجه المستشفيات مش مقضيه حالات ال- ال- الامراض اللي انتشرت في مصر ده لما يقابل ربنا ويقف بين ايديه هيتحاسب على ايه ولا على ايه؟ ده هيلقى الله بمظلمه شعب 75 مليون لان مش ع- انا ما بقولش ال 75 مليون اصيبوا ربنا يا رب يعافيهم ويشفيهم يا رب العالمين لكن بقول حتى لو لم يصب العدد كد كله فعلى الاقل تقريبا في كل بيت واحد مصاب في كل بيت واحد مصاب لا ال- فلان ده اخوه مصاب بمرض سرطان وهو العيله سليمه اه لكن اخوه مصاب بمرض سرطان او ابوه اصيب او امه او ب- بابنه او بنته و- وروحوا شوفوا مستشفى ال- ال- الاطفال بتاع السرطان اللي هي 57 357 شوفوا كميه الاطفال المرميه هناك آه، مصابه بسبب ال- ال- ال- البلاء اللي اتعمل في الارض ده انا مش متخيل مثل هذا الانسان ده ده اجرام ده اجرام من انسان علشان هو يعيش يموت شعب كامل ليه؟ يعني ليه ليه ليه ليه المساله توصل لل- للجشع بالمنظر ده مع ان هو ممكن يكون اصلا مليونير وملياردير وعنده فلوس تكفيه وتكفي الورثه وورثه الورثه لكن عياذا بالله فعلا ان ربنا لما بيغضب على الانسان بيرزقه من حرام ويعني وي- ويزوده ويزيده اكتر واكتر واكتر عشان يشتد عليه الحساب يوم القيامه وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ده في خمسين ألف سنة غير النار ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين يجي يوم القيامة يا جماعة كل اللي سرق حاجة شايلها على كتافه شايلها على كتافه واحد سرق خروف يجي يوم القيامة طالع من القبر شايل خروف واحد سرق جمل يجي يوم القيامه طالع من القبر شايل جمل طالع بيه على ارض المحشر انتوا متخيلين ال- المشقه وال- وال- والذل والهوان واحد سرق ارض يجي شايل الارض على دماغه واحد سرق مش عارف ايه لحد ما يطلع المثل العجيب آه، واحد بيكلم واحد فبيقول له ده انا امبارح سرقت وعملت ومش عارف ايه سرقت ايه قال له سرقت 1000 جنيه قال له يا راجل عيب عليك هو ده مقامك ده حتى المثل بيقول لو سرقت اسرق جمل ولو عشقت تعشق قمر طب يوم القيامه بقى شيل الجمل يا قمر تخيل بقى يوم القيامه لما تيجي شايل جمل ولا تيجي شايل بنك وفي اللي سرق دوله وفي اللي سرق آه، امه اه فاهم ازاي ده هيجي شايل ايه ده شوف بقى سبحان الله شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه بيقول من غل بعيرا او شاة أتي يحمله يوم القيامة والحديث رواه أحمد في المسند بسند صحيح وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح لأحد الصحابة انطلق أبا مسعود لا ألفانك ما شوفكش لا ألفانك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته اوعى تيجي يوم القيامة تقوم واخد يعني تكون خدت في الدنيا بعير من إبل الصدقة تيجي يوم القيامة هتلاقي نفسك إيه شايله على كتافك يوم القيامة وله رغاء يوم القيامة هتخيل المشهد يا أخويا وحبيبي الناس اللي, اللي اللي بتسرق أموال الدولة وبتهرب ويقول لك فلان الفلاني اقترض من البنك الفلاني آه، معرفش 5 مليار وهرب على دولة كذا وقضى حياته وعيلته وهو وعيلته بره مثلا مصر مثلا ايه 50 سنة طب انت هتعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ و- وانت طب انت مبسوط؟ انت سعيد ان انت سرقت اموال الناس وضحكت على الناس؟ طب ده انت خربت بيوت ناس واسر كتيره جدا ممكن ليل ونهار بتدعي عليك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا دعوه المظلوم وان كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب أمال لو كان مسلم إذا كان إن كان كافر ليس دونها حجاب أمال لو كان مسلم خدت بالك فأخويا وحبيبي الدنيا مش مستاهلة إن ده يسرق وده ينصب وده ي- يقترض ويهرب ودوت ي- يغش ويخدع وده والله قابلت واحد صاحب شركة كنت نازل اشتري من عنده حاجة الكلام ده من حوالي ثلاث أسابيع بيقول لي والله الذي لا إله غيره 90% من الناس اللي اتعاملت معاهم سرقوني ورفعت عليهم قواضي وخت- وخدت عليهم احكام بالسجن لا دفعوا لي فلوسي ولا قدرت انفذ فيهم احكام السجن لان كل لما يروحوا لهم بتوع ال- ال- تنفيذ الاحكام والمش عارف ايه والكلام ده كله ياخدوا اللي في النصيب وبيمشوا بيقول لي تخيل لما تعيش في كون وفي دنيا بالمنظر ده تتسرق لا انت عارف تاخد حقك ولا انت عارف تتعامل مع الناس ازاي طب اتعامل مع الناس ازاي قلت له المثل بقى اللي كانوا بيقولوا اجدادنا البسيط اللي هو حر- حرص وما تخونش ان انت حاول بقدر الامكان تكون حريص شويه ودي حاجات اتعلمناها بعد ما خسرنا كتير يعني بعد ما انضحك علينا مرة واثنين وثلاثة وعشرة واتخبطنا هنا واتخبطنا هنا والخبطات كترت بدأ الإنسان يفوق ويحس إن إحنا ما إحناش في مجتمع مثالي ما إحناش في مجتمع الصحابة ما إحناش في مجتمع هيجي لك واحد واكل فلوسك ويقول لك اتفضل جزاك الله خيرا أنا كنت سرقتك وتبت إلى الله ورجعته الكلام ده ممكن يكون الآن عبارة عن أضغاث أحلام يعني ممكن يكون واحد ايه نايم كده بيحلم ان فلان رد له فلوسه فقام من النوم اكتشف ان هو نام مش متغطي واخد بال حضرتك فاخوه قال له اتغطى كويس قبل ما تنام ما بقاش حد بيرجع دلوقتي الا من رحم الله سبحانه وتعالى فشات في موضوع ان ان النهارده حته الحرص على السرقه او الرشوه وال... واكل اموال الناس بالباطل طبعا ده منتشر ومش هنقول بقى دي نظره سوداويه لا لا ده واقع واقع النهارده ان ناس كتيره جدا مش فارقه معاها وده مش كلامي ده كلام حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري في اعلى درجات الصحه يقول صلى الله عليه وسلم يخبر فيقول ليأتين على على الناس زمان لا يبالي فيه المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام ما بقتش فارقة يعني إيه فتيجي تقول له ده حرام يقول لك ما كله بياكل حرام لا طبعا كله مش بياكل حرام في ناس نعرفهم ناس أفاضل في ناس لسه لحد النهارده ناس افاضل ومحترمه وانا بقول هذا الكلام وافتخر بهؤلاء الناس ربنا يكتر من امثالهم يا رب العالمين ويبارك فيهم في ناس افاضل لحد يومنا هذا عمرهم ما تجروا بدينهم في ناس افاضل لحد النهارده عمرهم ما سرقوا ولا اكلوا مال حرام وانا واحد من الناس بفتخر وبقول والدي انسان بسيط ونشات معاه نشاه بسيطه اللهم لك الحمد انا بقول انا ثمره لقمه حلال ابويا الله يديه الصحه ويكرمه ويشفيه رب العالمين عمره ما دخل علينا لقمه حرام طول عمره ما بياكلناش غير الحلال الطيب البسيط القليل لكن حلال حلال فنشأنا نشأة من حلال نشأة الحلال دي حاجة شيء فوق الخيال والله أذكر مرة يا جماعة كنت رايح أقدم مصلحة في شهر عقاري وأقسم بالله ما أنسى الموقف ده فكنت واخد معايا مجموعة أشرطة مش للموظفين بس الموظفين والناس اللي بيخلصوا معايا أوراق يعني إيه يعني للعملاء والموظفين فدخلت وزعت على العملاء شرايط ووزعت على الناس اللي شغالين في الشهر العقاري شرايط فالمديرة بتقول لي في مفتش بيجي يفتش علينا الشعر العقاري هنا الراجل ده بيرفض انه يشرب عندنا كوبايه ميه ولو عملنا له كوبايه شاي يقول لا انا ما دمت في عملي لا اشرب ميه ولا اشرب شاي ولا اكل سندوتش من حد ولا اخد هديه من حد ولا اي حاجه انا ليس لي اي حق الا في مرتبي فقط عشان ربنا يبارك لي في اولادي فبتقول لي هو قاعد هناك اهوت ممكن تحاول تعرض عليه ان ياخد شريط وشوف هيعمل ايه قلت له حاضر فدخلت عليه السلام عليكم استاذ فلان قال لي اهلا وسهلا ازي حضرتك الشيخ عامل ايه؟ قلت له ربنا يبارك فيك انا وزعت على كل الناس شرايط وما فضلش غير حضرتك فممكن تقبل من الشريط ده؟ قال لي اسف ما اقدرش اقبله قلت له والله العظيم ما هيش رشوه ده انا مدي لكل الناس مش الموظفين ليه حتى الع- العملاء الناس اللي موجودين معايا اللي زيي زيهم قال لي معلش سامحني يا شيخ والله العظيم ده عهد بيني وبين ربي من يوم ما تعينت موظف حكومه من 23 سنة وأنا والله ما شربت كوباية مية في مؤسسة حكومية والله ما شربت كوباية شاي ما استحلتش لنفسي إن استعمل حتى الغلاية بتاعة الشاي واستخدم الكهرباء بتاعة الحكومة فبقول له ليه قال لي يا شيخ أنا مش محتاج حاجة من الدنيا غير إن ربنا يكرمني ويحسن ختامي ويبارك لي في أولادي وبالفعل لما أكلت ولادي اللقمة حلال بيقول لي والله الذي لا اله غيره بيقول لي ولادي كلهم وبنته وعنده تقريبا ولدين او ثلاث ولاد وبنت بيقول لي كلهم ختموا القران وكلهم على خلق أنا مش هقدر اقول لك غير ان بنتي بتستحي مش بتستحرم مش ب- مش بتقول حاجه حرام هي بتستحي تسلم على عمها عمها له عمها بتستحي تسلم عليه بيقول لي قمه في التدين والادب والاخلاق قال لي عايز اكتر من كده ولادي تربيه لقمه حلال قلت له والله العظيم انت اللي كسبان والله انت فعلا كسبان يا ريت الدنيا كلها تفهم اللي انت فهمته ده خدتوا بالكم يا جماعه فالدنيا مش مستاهله ان الانسان يحرص على حته اللقمه الحرام و- و- ويا عم ما تعقدهاش بقى وخليها ماشيه والدنيا وفي النهايه الاكله هي الاكله والشرب هو الشرب وطول ما احنا بنرحم بعض ربنا هيرحمنا وطول ما احنا ما بنرحمش بعض مش هتنالنا الرحمة أبدا لأن النبي اللي قال كده قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إذا كانت المشاهد يا جماعة مشاهد العصاة واحنا قلنا قبلها مشاهد المؤمنين وبدأنا بالصفحة الجميلة لمشاهد المؤمنين ومن مشاهد الكفار هتبقى عاملة ازاي تعالوا نشوف مع بعض بعض مشاهد الكفار يوم القيامة أصعب حاجة للكفار إن هو لما يحشر لأرض المحشر يا جماعة الكفار أما يحشر لأرض المحشر مش هيحشر ماشي على رجليه زي احنا حالتنا كده احنا ماشيين على رجلينا لا ده هيحشر ماشي على وشه ماشي على وشه طب ازاي اسمع لقول المولى عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم إن عن أنس بن مالك أن رجلا قال لما سمع الآية دي بقى قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يعني مسألة عجيبة جدا ازاي الكافر يمشي على وشه يعني الواحد يمشي على دي او ماشي على دي مش مشكلة على رجليه انما على وشه ازاي يمشي على وشه في ارض المحشر فقال كيف يحشر الكافر على وجهه فقال صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة قال قتادة اللي هو راوي الحديث عن أنس قال بلى وعزة ربنا فقال أنس فذلك قول الله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكرا وسميا وصما إلى آخر الآية بأول حاجة يحشر الكافر على وجهه يخش على أرض المحشر كده على وشه مش على مش على ايديه ولا رجليه على وجهه شوف بقى انت كنت يوم انت كنت في الدنيا بتتفاخر بان انت لا تؤمن بدين ولا بتؤمن برب وان انت حر وان انت وان انت وان انت الدنيا ديت انت اللي جبتها بفهلوتك وبفكرك وشطارتك وان ربنا ملوش فضل عليك وان مفيش اصلا رب و وكنت بتتفاخر ورافع راسك كده الراس دي هتمشي عليها يوم القيامه عياذا بالله ويحشر على وجهه يوم القيامه. الحاجه الثانيه ان يتحصر الكافر حصر عجيبه الشكل قال جل وعلا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون حسرة على الكافر وعلى المؤمن يوم القيامة حسرة على الكافر إنه ما أمنش بربنا وحسرة على المؤمن إنه ما ازدادش إيمان لكن الكافر هيندم ندم أكتر وأكتر لأن المؤمن قول حتى لو عذب ببعض الذنوب ثم دخل الجنة فيخش الجنة ده عقيدة أهل السنة والجماعة لا يخلد مسلم موحد في النار أبدا لكن الكافر بقى يخلد في النار فالمولى عز وجل بيصور لنا مشهد أحد الكفار وقيس المشهد ده بقى على بقية الكفار ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا كان سبب نزول هذه الآية كما يحكي المفسرون ان كان في واحد اسمه عقبه بن ابي معيط ده كان بيأذي النبي كتير جدا في يوم من الايام عزم المشركين الكبار بقى الناس الصناديد الكفر وال وال والوثنيه وراح عزم النبي معهم فالنبي راح بنيه الدعوه قال نروح ندعوهم الى الله سبحانه وتعالى فلما راح النبي فعقبه بن ابي معيط قال له تفضل يا محمد خش كل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أذوق طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجل اتكسف هو مش عايز يؤمن بس هو كسف لان عندهم في الجاهليه كان اكرام الضيف ده ده منقبه عظيمه جدا فراح قايلها من وراء قلبه قال له طب خلاص اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله يلا كل فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وظل يحدثهم ويكلمهم يعني ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى لعل وعسى إن حد فيهم يؤمن أو يسلم فالمهم قدر ربنا سبحانه وتعالى قال أنه لم يستجب منهم ولا واحد فبعد ما النبي مشي إيه اللي حصل يا جماعة بعد ما النبي مشي جه واحد اسمه أبي بن خلف اللي هو كان صديق عقبة بن أبي معيط خد بالك بقى فأول ما جه كان مسافر أول ما جه من السفر قالوا له الحق ده عقبة صاحبك أسلم وصبأ ودخل في دين محمد فراح له بقى عشان يلومه قال له أصبأت يا عقبة قال لا والله ما صبأت ولا فعلت ذلك قال له بيقولوا إن أنت نطقت شيء قال له من وراء قلبي عشان بس الراجل كان ضيف عندي وحبيت انه ياكل فقلت له الكلام ده من ورا قلبي قال له ان كنت لم تسبق فاذهب واذي محمدا الان فراح خارج وراح لقى النبي بيصلي فين في الحجر عند الكعبه وراح اخذ النبي عليه السلام من تلابيبه وبصق في وجهه خنق النبي وبصق في وجهه طبعا مش متخيل حد يعمل كده مع النبي ويرجع له مره ثانيه يلاقي النبي ساجد فيحط رجليه على رأس النبي على مؤخرة رأس النبي ويضغط عليها حتى قال النبي كادت عيناي أن تنظران من رأسي ويقتل يوم بدر كافرا فينزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا اللي هو ابي بن خلف ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان خذولا يتمنى الكافر يوم القيامة ان اول ما يحصل القصاص احنا بس لما نيجي بقى درس القصاص هتشوفوا العجب العجاب اول ما يبدا القصاص يا جماعه هيبدا اعزكم الله بين الدواب والبهائم فيؤتى بالشاة الجلحاء والشاة القرناء شاة كان ليها قرنين وشاة ما كانش ليها قرون فالشاة اللي ليها قرنين نطحت الشاة التانية يتجابوا يوم القيامة ويحضروا يوم القيامة بين يدي الله واللي ما كانش ليها قرون يطلع لها قرون وتنطح التانية اللي نطحتها وكل يعني كل حيوان أذى التاني فياخد حقه من التاني وفي الآخر المولى عز وجل يقول لهم كونوا ترابا في اللحظة ديت يتمنى الكافر أن يكون تر... أن يكون ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وقال جل وعلا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا سبحان الله يزداد الأمر أكتر وأكتر لما الكافر يلاقي أعماله موجودة خد بالك كان ممكن لأنه كافر ما هو ممكن يكون مسلم وبعدين ارتد وممكن يكون كافر وعمل خير كتير قوي لكن الخير دوت ما اتحسبش لان هو الجراب بتاع الكافر مفتوح ما بيتخزنش فيه حاجه فالمولى عز وجل يجعل كل ما عملوه من عمل سواء كان كافر او كان انسان عياذا بالله يعني من المشركين او غير ذلك يعني او من المنافقين نفاقا اعتقاديا فيوم القيامة الأعمال بتاعته كلها كأنها لم تكن قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كأن لم يكن فدي حسرة ما هو ممكن كان يجي ما يلاقيش الأعمال دي لكن يجي يلاقيها زي حديث المفلس مع الفارق إن ده كافر وده عاصي المفلس أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج أعمال حلوة إيه لكن عنده مشكلة يأتي قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ثم طرح في النار خد بالك مسألة مهمة جدا إن إن في مظالم والمظالم دي ربنا ما بيغفرهاش ربنا بيترك مغفرة المظالم ديت لمين لأصحاب المظالم هتعفو ولا مش هتعفو في الغالب ما بيعفوش خد بالك في الغالب وانا بقول لك الكلام ده وهتحس بالكلام ده يوم القيامه لما نتقابل في الغالب ما فيش حد بيعفو في الغالب ما بقولش على طول في الغالب يعني 99% مش هيعفو ليه اصل يقول لك انا هعفو ليه ما انا لما اخد حسناته هرتقي في الجنه ويمكن يكون اصلا دخول الجنه واقف على حسنه اخدها واخش انا الجنه واخش النار ما هو يوم القيامه ده الانبياء نفسهم هيقولوا نفسي نفسي اذهبوا الى غيري فما ظنك بعوام البشر هيقول ايه اذا كان الانبياء نفسهم هيقول نفسي نفسي اذا كان الامه هتنسى ابنها يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فالكل هيفر من الكل ففي الغالب ما حدش بيعرف يوم القيامة عشان تبقى فاهم وتخفف من المظالم مش تخفف ده انت تلغي المظالم دي خالص من حياتك ما تظلمش حد ما تاذيش حد ما تضربش حد ما تسجنش حد ما ما ما, ما تغتابش حد ما ما توقعش بالنميمه بين حد وحد ابعد عن المظالم ابعد عن المظالم على قد الاستطاعه ربنا يكرمك يعني وقد خاب من حمل ظلمه شوف ربنا بيقول ايه وقد خاب من حمل ظلمه وربنا سبحانه وتعالى بيقول وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون فانت يوم القيامه هتتعامل معامله صعبه في موضوع المظالم هتيجي فلان ليه مظلمه عندك طب يا اخي اعفو عنه لا مش هعفو ادينا حسنات والتاني ادينا حسنات فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار فيوم القيامه لا ينفعك لا اب ولا ام ولا اخ ولا اخت الكل الكل يفر من الكل اصحابك اللي اخذوك لمعصيه ربنا سبحانه وتعالى هيتبرؤوا منك رئيسك في العمل اللي امرك بالظلم وانت قلت انا عبد المامور يوم القيامه هيتبرأ منك الشاب اللي انت حبيتيه في الحرام هيرفض ان هو ينزل معاك قبرك ولو ربع ساعه ويوم القيامه هيبقى هو لو كان في النار وانت معديه مع الصراط هيقول يا رب هي دي اللي فتنتني وهي دي اللي ضيعتني فربنا يحفظنا ويحفظكم دينك دينك لحمك دمك تعالى نكمل مشاهد الاتباع والمتبوعين ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك
سنعود بمشيئة الله يسر مكتبة الصفا أن تعلن عن أكبر مفاجأة لعام 2010 لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار الداعية والكاتب الإسلامي الموسوعة الذهبية للطفل المسلم والتي تحتوي على ست كتب من أروع ما كتبه الشيخ قصص الأنبياء للأطفال حكايات عم محمود الجزء الأول حكايات عم محمود الجزء الثاني قصص القرآن للأطفال قصص الرسول للأطفال تفسير جزء عامة للأطفال احرص على اقتناء هذه السلسلة لأولادك من أجل أن تدخل السعادة على قلوبهم اتصل على هذه الأرقام تصلك المجموعة أينما كنت اتصل على 016 255 61 53 أو رقم 016 255 61 52 سعر المجموعة 120 جنيه زائد مصاريف الشحن مع تحيات مكتبة الصفا عدنا بفضل الله
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النهاردة إن شاء الله نخلص بقى موضوع المشاهد الكفار عشان إن شاء الله الحلقة اللي جاية بقى نحلي بالسبعة اللي يكونوا في ظل عرش الرحمن ربنا يا رب يجعلنا وإياكم منهم نخش بعد كده بقى على ال- ال- الجمال كله بقى والحلاوة كلها بقى ونخش بقى على على حوض النبي وعلى الشفاعة وعلى الحساب وعلى الميزان وعلى الجمال كله بقى وفعلا تستمتعوا بقى أكتر وأكتر إن شاء الله برحلة الدار الأخيرة ابتداء من الحلقة القادمة وإحنا طبعا مستمتعين مع بعض طول السنة بس إيه هنزداد بقى الاستمتاع بالحلقة القادمة بجد بجد هتحسوا بمتعة يعني ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويجمعنا وإياكم تحت ظل عرش الرحمن شوف مشاهد الأتباع والمتبوعين مشكلة المشاكل يا جماعة ان احنا طول ما احنا عايشين في الدنيا كل انسان نفسه يعيش حياه كريمه وجميله وده شيء مش حرام لكن الحرام والمشكله ان انا اعيش على حساب غيري ان انا اطلع على على على على حساب هدم غيري ان انا عايز ان انا اطلع اطلع المنصب الفلاني ده مش هقدر اوصل له الا من خلال ان انا اظلم فلان او اذي فلان او اعمل كذا لفلان او او او فمشهد الاتباع والمتبوعين فانا عشان اوصل لحاجه معينه بامر فلان انه ينفذ امر فيه ظلم لكن عشان الظلم ده في صالحي انا والظلم ده في صالح برضه فلان والظلم ده في صالح فلان عشان بس ايه نقدر نعمل حاجه ونكون دنيتنا ومناصبنا ونعلى وننتفخ ماديا و فيجي يوم القيامه الكل يتبرأ من الكل شوف بقى هقول لك شويه مشاهد كده عجيبه قوي مشاهد الاتباع والمتبوعين وركز معايا كده هتسمع حاجات عجيبه بجد يقول جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يا الله شوف المشهد بقى الظالمون كلهم أتباعوا متبوعين الاثنين واقفين عند ربنا واقفين أمام الله بين يدي الله يرجع بعضهم إلى بعض القول عمالين يلوموا في بعض ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون يا على المشهد ولو ترى إذ الظال إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين لولاكم أنتم أنتم اللي ضيعتونا كنا هنبقى زي الفل كنا هنبقى من أهل الفردوس الأعلى قال الذين استكبروا للذين استضعفوا خد بالك بقى أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم هو احنا يعني صدناكم عن الإيمان بل كنتم مجرمين انتوا أصلا اللي كنت عندكم استعداد قلنا لكم اعملوا كذا عملتوا كذا مجرد شاورنا بس إشارة كده سمعتوا كلامنا يبقى انتوا الوحشين لان انت لو انت مؤمن فعلا بجد وص- وثابت على ايمانك يوم ما تعرض عليك الفتنه تقول معاذ الله معاذ الله حاشا لله ده انا اقع في معصيه تغضب ربنا سبحانه وتعالى انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار ده انتوا كنت ليل ونهار عاملين بتمكروا بينا وتشتغلوا علينا ومش عارف ايه وكليبات واغاني ومسرحيات وافلام وافسدتونا وضيعتوا اخلاقنا ودمرتوا حياتنا وعملتوا فينا اللي ما يتعملش حتى اعلانات الاكل كلها تجيبوا لنا ستات عريانه و- و- واعلانات في الشوارع عريانه وفتنتونا في ديننا بل مكروا الليل والنهار اذ تامرنا اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا الحديث ملوش لازمه خلاص بقى ما انتوا الاثنين داخلين النار فيحصل ايه شوف ربنا يقول ايه فضلوا يتكلموا يتكلموا يتكلموا لحد ما زهقوا من بعض وما بقاش في كلام يتقال قال ايه واصروا الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون يا سلام تعال شوف الايه الثانيه دي بتقول ايه ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا الله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب فين المشهد؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فلان مشي ورا فلان فلان ده كان ضلالي كان حرامي فلان ده كان لص فلان ده كان بيعصي ربنا فلان ده كان بيشرب خمر فلان ده كان بيزني فده مش ورا ده فيجي يوم القيامه يقول له مش انت اللي افسدتني مش انت اللي ضيعتني فاللي ضيعه يقول له لا انا ما اعرفكش انت مين إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب خلاص وقال الذين اتبعوا اللي مشوا ورا الناس دولت اللي أضللوهم ودمروا عليهم دينهم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة لو نقدر نرجع للدنيا مرة تانية فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم والحوار ده ما مش فايدة وما هم بخارجين من النار تعال شوف المشهد اللي بعد كده إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا سبحان الله إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول شوف بقى التخاصم بقى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا هو ربنا بيذكر لنا المشاهد دي في القرآن ليه عشان ناخد بالنا من دلوقتي يا حبايبي ما نمشيش ورا حد بيظلم ونتبعه ما نمشيش ورا حد بيبارز ربنا بالمعاصي ونقول يعني اجعلها في رقبة عالم واطلع منها سالم مش هتطلع منها سالم ما نجيش نمشي ورا ناس بتبارز ربنا بالذنوب والمعاصي ونقول ما هم بقى اللي بيأمرونا بكده احنا نعمل ايه ده انا عبد المأمور انت والمأمور عبيد لله اوعى تطيع حد في معصية ربنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى كانت البداية في الدنيا ربنا سطرها في كتابه قال ايه وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم امشوا ورانا تعالوا ما تخم... طب اقول لك حاجه طب تعالى معايا نشرب خمر ويا سيدي الذنب ده عندنا انا اللي هشيله يوم القيامه مش في ناس بتعمل كده طب تعالى اسرق وانا يوم القيامه لما ربنا يحاسبني اقول له يا رب الحساب عندنا انا بقى اللي اتحاسب مكانه انا الذنوب دي كلها عندنا يا رب شوف ربنا بيرد عليهم بالايه وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون وتتوالى المشاهد لكن كان في مشهد عجيب قوي ان ان في ناس اللي هو بقى بحته عبد المامور في ناس وصلت لمرحله الطاعه العمياء لاي امر ولو كان ظالم ولو كان في ظلم واخذ لحقوق العباد وفي تدمير للعباد وفي آه، ايذاء للعباد هو في النهايه هو خلاص بقت عقيده عنده انا عبد المامور اللي يامرني بيه رئيسي في الشغل هنفذه ولو كان على حساب شرع ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم فربنا بيقول ايه اسمع بقى وبرزوا لله جميعا شوف كلمة وبرزوا شوف خلاص حدش لا يخفى على الله منهم شيء خلاص الكل بارز واضح وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا كنا ماشيين وراكم احنا ناس غلابه لا بنفهم في حاجه ولا بتاع قلت لنا اعملوا كذا عملنا كذا قلت لنا امشوا في السكه دي مشينا في السكه احنا مالنا احنا وقال فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء تقدروا تحوشوا عنا شويه عذاب كده قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا مش مش فارقه بقى خلاص اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص هنروح فين سبحان الله بل يوم القيامه هيقع التخاصم بين الكافر وبين قرينه من الشيطان وقال قرينه هذا ما لدي عتيد يا الله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد والبدن هيخاصم الروح حتى البدن ده هيتخاصم مع الروح البدن يقول للروح انت اللي عملت كذا والروح تقول له انت اللي عملت كذا يقول لها انت اللي امرتي وهي تقول له انت اللي نفذت فيبعث الله ملكا يفصل بينهما يقول لهم انتوا عارف مثلكم زي ايه زي واحد مقعد مشلول ربنا عافينا يا رب ولكنه بصير شايف وواحد تاني ماشي على رجليه ولكنه اعمى فدخلوا حديقه فعايزين يسرقوا التمر من على النخل او او الفاكهه من على الشجره فالمقعد هو شايف بس مش قادر يقف واللي واقف اعمى فمش شايف الثمره فين فالمقعد قال للاعمى قال له شيلني انا شايف شيلني فوق كتافك انا اجيب الثمره فشالوا فوق كتافه فجاب الثمره وسرقوها فقال لهم الملك يا ترى الذنب على مين على المقعد ولا على الاعمى قالوا على الاثنين قال انتوا بقيتوا ايه يعني انتوا كلامكم حجه على انفسكم انتوا شهدتوا بالحق فالذنب على الروح وعلى البدن لان الاثنين اجتمعوا على معصيه الله سبحانه وتعالى وتتختم كل المشاهد ديت بمشهد ابليس خطبه ابليس الناس بعد ما دخلت النار الكفار والمنافقون واحنا ربنا يجمعنا يا رب في الفردوس الاعلى يا رب العالمين فجاه هم قاعدين في النار لقوا منبر بيتحط في النار وواحد بيشق الصفوف وداخل وبعدين طلع على درجات المنبر وابتدى يتدور وابتدى يبص للناس ويخطب الخطبه المشهوره التي سطرها الله في كتابه قال جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم الشيطان بيخطب خطبة عصماء وقال الشيطان لما قضي الأمر دخل أهل الجنة في الجنة يا رب يجعلنا منهم يا رب ودخل أهل النار النار وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ضحكت عليكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي أنا عودش لكم حاجة أنا ما خدتش إيدك للنار ما خدتش إيدك للمعصية أنا بس وسوست لك وانت كان عندك استعداد فضللت ورحت وعملت إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني اوعوا تلوموني النهاردة ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ما حدش فينا ينفع التاني إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم كل المشاهد ديت هنشوفها في يوم طوله خمسين ألف سنة لكن الخمسين ألف سنة دولت بفضل الله هيعدوا على المسلمين وعلى المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما زلنا في أرض المحشر الناس حشر شكلهم إيه؟ زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل وبعدين سبحان الله والناس يبحثون طالعين بقى اجوع ما كانوا اعطش ما كانوا اعرى ما كانوا يبحثون عن الطعام ما فيش عن الشراب ما فيش عن الظل اين الظل يقال انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب فينطلقون فاذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر الشراره الواحده طالعه من النار في حجم القصر وبعدين يفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق الى كعبيه الى ركبتيه الى حكويه ومنهم من يلجمه العرق الجاما في الوقت ده انت نفسك تهرب صح كده نفسك تهرب بس هتهرب تروح فين ده في اللحظة دي تتنزل ملائكة السماء الأولى فتحيط بالخلائق على أرض المحشر قال جل وعلا والملك على أرجائها والملك إيه؟ على أرجائها فيسألهم الناس أفيكم ربنا يقولون لا وهو آت آت إتيانا يليق بجلاله وكماله تتنزل ملائكة السماء الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة كل ملائكة السماوات تحيط بأرض المحشر ثم يتنزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا ويزداد القرب بمجيء جهنم ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام اضرب رقم كده معايا مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها مع كل زمام من السبعين ألف سبعين ألف ملك يبقى اضرب سبعين ألف في سبعين ألف كل دول ماسكين جهنم الملك الواحد لو ضرب الأرض بجناحه لقسمها نصفين يبقى هي شكلها إيه يا رب عافينا يا رب العالمين يا رب استرنا استرنا ولا تفضحنا واحفظنا يا رب العالمين ونجينا ده يدعونا يا جماعة ان احنا ننشغل بنفسنا قدامنا عقبة كؤود جهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك وانت لحد النهاردة لسه بتغتاب الناس وانت لحد النهاردة لسه مشغولة بفلانة وعلانة وانتوا لحد النهارده مشغولين بالغيبه والنميمه والكذب والرياء والنفاق والرشوه والاكل واكل الحرام ازاي الانسان ما يتوبش بعد الكلام اللي بيسمعه ده يعني سبحانك يا ربي بقى انا اروح اكل حرام واتعذب في يوم طوله 50000 سنه غير النار بقى انا اروح أ- أ- امشي مع واحده في الحرام او واحده تمشي مع واحد في الحرام واتعذب 50000 سنه ليه شهوه ايه اللي تخليني أ- أ- يعني عياذا بالله اتعذب 50000 سنه تهون الدنيا كلها باللي فيها في سبيل ان انا ارضي ربنا وان انا القى ربنا وهو راضي عني يا جماعه بدل ما ننشغل ببعض ونقعد نتكلم على بعض ونجيب سيره بعض ونشتم في بعض ونقدح في بعض ونسقط في بعض وننم في بعض انشغلوا بنفس بنفسكم وانشغلوا بربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر الله داء دواء ذكر الله ذكر الناس داء وذكر الله دواء وعلامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس فيؤتى بجهنم وهي بتزفر من الغضب على كل من عصى الله ورسوله قال جل وعلا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وبرزت الجحيم للغاوين وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم لنحضرنهم حول جهنم جثية هتلاقي الكفار محشورين حوالين جهنم وقد جثوا على الركب قعدوا على الركب من هول المنظر ولو عايز تعرف حجم النار ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين حجم يعني لا يخطر على قلب بشر اختم بيه في عجاله سريعه كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم ينادي الحق جل وعلا يوم القيامه يا ادم اخرج من ذريتك بعث النار نصيب النار فيقول يا رب وما بعث النار فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنه سبحان الله الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ايضا ضرس الكافر يوم القيامه مثل احد في حجم جبل احد وسمك جلده 40 ذراعا وما ومجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة تخيل بقى حجم الكافر الواحد كما بين مكة والمدينة حجم الواحد الواحد بس ويخش خش النار من كل 1999 واحد في الجنة والباقي بعد كده تبدأ الشفاعات فيخرج عصاة الموحدين ويبقى الكفار فتخيل حجم النار قد ايه وفوق النار الصراط منصوب فوق الج... فوق جهنم شوف قد ايه وكلنا بنعدي على الصراط وان منكم الا واردها هتعدي هتعدي هتعدي لكن الكافر هيسقط والمؤمن هيعدي ويقول صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار حديث رواه أحمد بسند صحيح يخرج عنق عنق كده طالع من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة العنق ده طالع بيقول أنا اتكلفت من ربنا إن أنا أجيب ثلاثة من أرض المحشر مش ثلاث أشخاص ثلاث أنواع بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين ويبدأ عرض المجرمين على جهنم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا خد بالك ما كانوش بيؤمنوا بربنا في الدنيا إنما هنا قالوا إيه قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت سبحانك يا رب في الوقت ده وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا في عز العذاب والذل والمآسي دي كلها في سبع أصناف هيكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله مين السبع أصناف دولت دول اللي هنعرفهم في الحلقة القادمة إن شاء الله هنعيش مع سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا وارزقنا جميعا حسن الخاتمة اجعلنا من السبعة الذين تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين